السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد لما بيل كلينتون وصل للحكم في امريكا في اول يوم مسك فيه الحكم في امريكا اكبر دوله في العالم عملوا حوار مع امه بيقولوا لها بتحلمي بايه نفسك في ايه عارفين قالت لهم ايه قالت لهم انا نفسي اموت قالوا لها ازاي قالت لهم لان انا النهارده وصلت للحاجه اللي مفيش حاجه بعدها ممكن اوصل لها فانا خلاص وصلت لكل اللي نفسي فيه فانا عايز اموت بتحلم بايه بتحلم بايه يا حبيب قلبي بتحلمي بايه احلامنا ايه احلامنا ايه يا جماعه لما بتقعد كده ما بين التراويح كده وايه وتميل كده وتركن شويه وتغمض عينك بتحلم بايه لما تيجي تحط راسك على المخده وتقعد تحلم 3 4 5 ساعات قبل ما تنام ولا تنامي بتحلم بايه ايه اللي بيجي في امنيتك ايه اغلى حاجه بتتمناها من جوه قلبك بتطلع على احلامك لما بتركبي عربيه ومسافره على الطريق وتقعدي من الشباك تبصي كده وعينيكي تسرح وتبتسمي وتقعدي تفتكري حاجه بتفتكري ايه احلام الشباب ايه يا جماعه دلوقتي الشباب انواع في الشاب الشماخر الشاب اللي يقول لك انا عايز عربيه احدث موديل اجنطها جنود تلمع في الضلمه انا نفسي اركب فيها طقم صوت يرج الارض رج وانا ماشي بيها انا مش عايز اعمل بيها خمسايه ولا ستايه انا عايز اعمل بيها خمسينايه وستينايه انا عايز عربيه الف بيها في الشوارع البنات تبص كده تقع من طولها على طول مين الشاب الرهيب ده ايه العربيه اللي ما حصلتش دي تبقى عربيه في ال options تبقى عربيه ما حصلتش في الشاب الفندام الشاب الفندام ده نوع تاني يا جماعه الشاب الفندام ده بيحلم بايه الشاب الفندام ده قاعد في الجيم في الجيم ليل نهار قاعد ليل نهار ليله الامتحان بيجيبوه من الجيم عشان يذاكر عايز يلبس اضيق لبس ممكن يلبسه عشان يبين عضلاته في الشارع ممكن ياخد لبس لبس خد صغير عشان يعني توصل بيه الدرجه للدرجه دي يقول لك انا حلم حياتي انا بحلم بايه انا بحلم ان انا ابقى شاب عضلات امشي في الشارع كل اللي يشوفني يقول يا الهول على طول في الشاب الموبايل الشاب الموبايل يقول لك انا احلام حياتي كلها في موبايل مش 6110 ولا 7110 60110 70110 انا عايز موبايل full memory بنات لا عشان احط نمره بنت لازم اشيل نمره بنت تانية انا عايز موبايل باربع كاميرات عشان اتكلم مع اربعه في وقت واحد صوت وصوره انا عايز موبايل ما حصلش انا عايز موبايل نغمات ومول. انا ده الشاب الموبايل في ال net man او ال cyber man او السايبر جيل يعني تقول لك انا عايزه الشاب يقعد قدام النت او يقعد على السايبر يقعد يقلب على البالتوك يا عيني يدور على واحده تكلمه نفسه ال mailing box بتاعه يبقى مليان حاجه عناوين بنات امنيه حياته انه يلاقي ال- الايميل بتاعه مفتوح الخط مفتوح مع كميه وقاعد يدور يعني احد زملائنا زمان قبل ما يتوب لقى room على البالتوك مكتوب عليها للبنات فقط فبيقول دخلت لقيت كلها اولاد بس مره دخلت مع احد الاخوه عشان يعرفني البالتوك ده ايه يعرفني النت الكلام ده كان زمان يعني عرفني النت ايه وال chatting ايه و... فدخلنا على room فدخل باسم يحتمل انه ولد او يحتمل انه بنت لقيت الشباب كلهم هجموا عليه بعتين له رسائل خاصه عايزين نكلمك انت اسمك حلو قوي انت قعدنا احنا الاثنين نضرب كف بكف سبحان الله العظيم انت بتحلم بايه انا انا بحلم ان انا يبقى ليا group على الفيسبوك انا واصحابي وصحباتي و... دي احلامك وانت يا مدموزيل بتحلمي بايه انا نفسي اتجوز طيار واركب عربيه بكار وكل حاجه اخرها ار ار ار ار وانت يا دكتور بتحلم بايه انا عايز خمسة عين ملهمش سادس عايز عماره عربيه عياده عزبه عروسه بس عليه العوض في الدكاتره يا جماعه وانت يا بنت ثانوي بتحلمي بايه انا بحلم باول يوم في الجامعه الفستان اللي هلبسه والموديل اللي هلبسه والتسريحه اللي هعملها وانت يا بنت الجامعه بتحلمي بايه انا بحلم بليله فرحي هعملها في فندق شكله ايه وهجيب مغنيين شكلهم ايه وانت يا مؤمن بتحلم بايه وانت اللي عايزه ربنا بتحلمي بايه وانتوا يا صحابه رسول الله كنتوا بتحلموا بايه وانتوا اللي قلوبكم طاهره ونظيفه وانتوا يا شباب يا طاهر يا مقبل على الله وانتوا يا مؤمنين يا اللي بتحبوا ربنا وخايفين من ربنا وعارفين ان كل ده سراب في سراب ولا له اي لازمه وكل ده رايح انتوا بتحلموا بايه احلام المؤمنين ايه يا جماعه اول حلم من احلام المؤمنين اللي لازم تبقى احلامنا انا عايز الدرس ده احلامنا تتغير اهدافنا تتغير طموحاتنا تتغير يبقى لينا قضيه يبقى لينا حلم بنحلم بيه ونبتسم كده واحنا قاعدين نفكر زي البراء بن مالك لما كان بيقول لاموتن والاسلام عزيز يغمض عينه ويبتسم ويحلم والاسلام رايته مرفوعه على امم الارض كلها دي احلامنا يا شباب ولا لا اول حلم من احلام المؤمنين الجنه عشان الجنه في ناس ضحت بكل حاجه وزهدت في كل حاجه ربيعه بن كلب كعب الاسلمي رضي الله عنه شاب شاب ثانوي شباب ثانوي يا شباب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول له سلني يا ربيعه شاب فقير ما عندوش سكن لو ما حدش اكله النهارده صدقه مش هياكل ما عندوش وظيفه ما عندوش دخل ربيعه جربت انك تبقى شاب فقير جزمتك مقطوعه واقف وسط اصحابك مكسوف وساكن في منطقه فقيره وما عندكش فلوس ويعني جربت احساس الفقر الشديد وجي المحافظ يقول لك سلني اسالك اسالك شقه في المساكن الشعبيه اسالك وظيفه حكوميه ثابته اسالك واسطه في شركه خاصه اسالك اعانه ثابته من الشؤون الاجتماعيه سلني يا ربيع اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله يا ربيع يا ربيع اطلب بيت تسكن فيه بدل ما انت نايم في الارض اسالك مرافقتك في الجنه يا ربيع اطلب ان انا اشفع لك عند واحده تتجوزك لا الجنه يا رسول الله يا ربيع اطلب فلوس اطلب اكل اطلب حاجه يا ربيع اطلب لبس تلبسه يا ربيع بدل اللبس المقطع اللي عليك اسالك مرافقتك في الجنه عشان الجنه يا جماعه في ناس ضحت بالدنيا وزهدت في الدنيا دي كلها ابو الدحداح النبي عليه الصلاه والسلام اعلن مزاد علني وسط الصحابه في نخله مطلوب انها تضم الارض يتيم اللي هيشتريها ويديها لليتيم له نخله في الجنه ابو الدحداح عنده 600 نخله 600 نخله دلوقتي النخله بتتباع لما بتكبر بحوالي قد ايه يعني 600 نخله دول لما حسبناهم 6 مليون جنيه يا جماعه 6 مليون جنيه ثروه ابو الدحداح يروح على طول يروح للراجل يقول له تديني النخله بتاعتك دي واديك 600 نخله 600 نخله يا ابو الدحداح ده كان 20 نخله يخلصوها لا ده حلم حياتي الوحيد زي ام كلينتون كده لما بتقول انا بعد ما ابني بقى رئيس جمهوريه اكبر دوله في العالم مش عايز حاجه من الدنيا او بيقول لك إن انا بعد ما بقى ليا في الجنه حاجه مش عايز حاجه من الدنيا عايز من الدنيا ايه انا الجنه هي حلمي وطموحي وامنيتي وحياتي واهدافي وهدف حياتي كله ابو الدحداح كان ممكن يخلص الموضوع ب 20 نخله ما رضاش خد كل حاجه بس اضمن اضمن مكان في الجنه ليا اضمن ان انا ادخل جنه الرضوان وجنه النعيم ابو الدحداح كسب يا جماعه ابو الدحداح خد بده شج... لو خد بالنخله شجره في الجنه شجره واحده بس شجره ظلها 100 سنه يعني يتبنى تحتها نوادي وعماير شجره الثمره بتاعتها فيها طعم 72 نوع فاكهه والثمره الثانيه فيها طعم 72 نوع تانيين غير دي شجره العصافير اللي عليها لما العلماء اكتشفوا عصافير الغابات الاستوائيه الملونه الجميله قوي سموها عصافير الجنه شجره ورقها لما بيتحرك بيعمل light music جميله قوي قوي قوي بيعمل انغام ما سمعتش زيها في حياتك كلها شجره ال ال ال الغصون بتاعتها ذواتها افنان كل ورقه لون وكل ورقه شكل وكل ثمره شكل وطعم ولون حاجه شجره ساقها ذهب لو اتفك يعمل اطقب ذهب لنساء الكره الارضيه كلها يبقى ابو الدحداح كسب ولا ما كسبش يا جماعه الجنه يا جماعه خلت ناس خلت ناس تتشكل على الموت سعد بن خيثمه ده خارج غزوه بدر ابوه قال له انا اللي هخرج قال له انا اللي هخرج ابوه بيقول له عشان خاطري سيبني بيترجاه يسيبه قال يا ابتي لو كان غير الجنه لاثرتك به في واحد يقول لك انا في الفلوس ما اعرفش ابويا واحد يقول لك انا في الفلوس ما انا في كذا ما اعرفش ابويا سعد بن خيثمه بيقول لك انا في الجنه ما اعرفش ابويا انا في الجنه ما اعرفش حد الجنه يا جماعه خلت الناس يهون عليها المرض وتستعذبه المراه السوداء رايحه للنبي يا رسول الله انا بأصرع بتكشف بعض لساني ولساني بينزف يا رسول الله بتشنج وبحس بالام رهيبه فيه يا رسول الله وبتكشف يا رسول الله وجسمي كله بيتشنج هتجوز ازاي يا رسول الله ولو متجوزه جوزها هيسيبني ولا يطلقني وعيالي اربيهم ازاي يا رسول الله ادعو الله انه يشفيني قال لها ان شئت صبرت ولك الجنه جنه اول ما سمعت كلمه جنه كل حاجه اتقلبت قالت له لا اصبر ولي الجنه اصبر يا رسول الله اصبري ولك الجنه اصبري انا انا انا في ميله لشاب يا بنت اصبري ولك الجنه طب انا النقاب في الحر بيبقى يا بنت اصبري ولك الجنه طب انا شاب عندي 20 سنه نفسي اتجوز قدامي 20 سنه عم اجوز اكون نفسي اعمل ايه اصبر ولك الجنه طب بحبها اصبر ولك الجنه في معصيه مش قادر اسيبها اصبر ولك الجنه اصبري على الدروس ولك الجنه اصبر على قيام الليل ولك الجنه يا جماعه ربي حلبيه يا جماعه انت قدامك فرصه تركب يخوت اعظم من اعظم الامراء اللي ركبوها في الدنيا قدامك فرصه تسكني في قصور اعظم من اعظم قصور الاميرات بتوع الاسر الحاكمه في اي دوله يا جماعه مش عايزين نضيع الجنه من ايدينا حرام بن ملحان عشان الجنه في ناس اقبلت على الموت بفرح وهي بتذبح حرام بن ملحان قاعد يدعو الى الله في صحيح البخاري بيكلم الناس عن ربنا واحد مشرك طعنه في ظهره قتله دمه نزف قدامه ممكن كمان صدره ولا رئته ولا قلبه نزله قدامه وهو بيصرخ فزت ورب الكعبه وياخد دمه وينصره على راسه فزت ورب الكعبه فزت ورب الكعبه فاز بايه الراجل التاني كان هيتجنن ده انا اللي فزت انا اللي قتلتك لا ده فاز بالجنه يا جماعه الجنه خلت سعد بن ابي وقاص يقول للرسول اطلع ثلثين مالي طب نص يا رسول الله طب ثلث يا رسول الله احنا الوقت اطلع نص جنيه طب ربع جنيه طب نص والنص كثير ولا اعمل ايه يا جماعه الجنه خلت امراه فرعون تضحي بالقابها وخدمها وجوزها وصولجانها وهيلمانها عشان الجنه عشان ابني ليه عندك بيتا في الجنه يا جماعه الجنه يا شباب الجنه اللي لما الصحابي قال للرسول قبل غزوه بدر يا رسول الله ارايت ان قتلت فاين انا قال له في الجنه جنه كان قاعد ياكل شويه تمر رماه ارميه ارمي يا بنت التمرات اللي في ايديك ارمي يا ابني اللي في ايديك وطلع يجري طلع يجري على جنه عرضها السماوات والارض الجنه خلت الناس تنسى حياتها كلها انس بن النضر بيقول واها لريح الجنه الله ايه الريحه الجميله دي ريحه الجنه ما عدتش عايز دنيا خلاص وجري وعدى جبل احد وقاتل حتى قتل رضي الله عنه اول حلم من احلام المؤمنين الجنه بتحلمي بيها نفسك فيها احلام اليقظه بتاعتك زي الصحابي اللي راح للرسول قال له يا رسول الله لبس الجنه بيتفصل ولا بيطلع منين ولا تخيلوا يا جماعه زي ما اقول لك انا هجيب لك فستان من امريكا هجيب لك بدله من امريكا تقعد تفكر يا ترى قماشتها يا ترى نقشتها يا ترى لونها يا ترى حاجات امريكا هتبقى ايه بتحلم بيها انت بتحلمي بالجنه مشتاقه للجنه قلبك جواه شوق لو اتوزع على اهل الارض كله يفيض من كتر شوقك للجنه تاني حلم من احلام المؤمنين ظل عرش الله ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ده في ظل عرش الله يا شاب يا اللي بنت دعتك لقصه حب قول لها لا عشان تقف في ظل عرش الله وفتاه دعاها في شاب يا فتاه يا اللي دعاك شاب لقصه حب قولي له لا وقف في ظل عرش الله كل اللي اترفعوا عن قصص الحب دي كلها يا جماعه ان شاء الله في ظل عرش الله من احلام المؤمنين بس انت ترضى يا رب رضاك يا رب نفسي احس انك راضي يا رب اموت نفسي انا عمري ليك يا رب حياتي ليك يا رب مستقبلي ليك يا رب بس ترضى عني يا رب منظر الصحابي واقف قبل المعركه واحد يقول اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى اللهم خذ من دمي اليوم حتى ترضى منظره بعد المعركه وهو بيتقطع وجسمه متقطع ودمه بينزف وبيموت وهو بيصرخ وبيبص للسماء وبيقول له رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب رضيت يا رب عني انا يا رب اغلى حاجه قدرت اقدمها لك اقدمها لك رضيت يا رب رسول الله كان بيقول اللهم اجعل حبك احب الي من الماء البارد على الظما انا لما فكرت فيها انا لو واحد في صحراء وهموت بالعطش امنيه حياتي مش دهب امنيه حياتي كوبايه ميه يعني يا رب خليك انت حلم حياتي يا رب خليك انت امنيه حياتي يا رب خلي رضاك حلم قلبي من اعمق اعماقه يا رب ثابت البناني كان بيقول اللهم ان حرمتني من ثلاث فلا تحترعني في الدنيا ساعه ايه الثلاث حاجات اللي انت ما تقدرش تعيش من غيرهم ايه الثلاث حاجات اللي لو اتشالوا من حياتك ما تعيش من غيرهم مش عايز افصل ثابت البناني بيقول ان اذكرك كما اريد ان اصلي كما اريد ان اصوم كما اريد يا رب يا رب دول الثلاث حاجات اللي ما اقدرش اعيش من غيرهم لو حرمتني منهم بسبب المرض خدني يا رب ربنا سبحانه وتعالى اخذ وقبض روحه لما المرض اشتد عليه وما قدرش يعمل الثلاثه دول ايه الثلاث حاجات اللي ما تقدريش تعيش من غيرها ايه انا عارف هيبقى كلها دنيا يا جماعه والله العظيم هيبقى كلها دنيا ثابت البناني قال يا رب الصلاه والصوم والذكر يا رب ما اقدرش اعيش من غيرهم يا جماعه يا جماعه احنا بنحلم بايه بتحلمي بايه بتحلم من احلام المؤمنين النجاه من النار عايز ينجو من نار جهنم عايز يخلص من نار جهنم باي طريقه نار جهنم هو ايه اللي خلى بلال يستحمل انه يتسهر باضرع الحديد غير الخوف من نار جهنم هو ايه اللي خلى خباب يستحمل والله لو قد اوقدوا نارا حفروا حفره وولعوها نار ونيموه على ظهره فيها سيحت له دهن ظهره نزل دهن ظهره طفى الحفره ايه اللي خلاه يستحمل النار دي غير الخوف من نار الاخره ايه اللي خلى الزبير ابوه يعلقه من السقف لما اسلم رضي الله عنه ويولع له نار تحته يقول له والله بيقول لابوه والله لا اعود الى ما ك... والله لا اعود الى ما كنت عليه ابدا قول للمعاصي انا مش راجع مش راجع خلاص احنا راجعين لك انت يا رب مش راجع يعني انت عايز ايه عايزك تسيب كل حاجه بينك وبين ربنا عايزك تسيب كل حاجه معطلاك يعني ايه يعني اسيب شهواتي اسيب صحباتي اسيب الدنيا اسيب الحاجات اللي بحبها سيب سيب يا ابني سيبي سيب يا ابني ده جنه او نار يا ابني الموضوع اخطر مما تتخيل هتقف بين ايدين ربنا يقول لك انت كنت عايزني اه ايه الدليل كنت عايز الجنه تعالى يا ابو بكر كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل ضحيت بعمري كله عشانها وانت يا مصعب كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل اتقطعت حتت تحت الرايه لغايه ما اتقتلت عشانها وانت يا ام عماره ايه الدليل ان كنت عايز الجنه ابني اتقطع حتت على ايد مسيلمه وفضلت اجاهد واتقتل مسيلمه على ايدي بعدها يا رب وانت يا ابو دجانه كنت عايز الجنه ايوه يا رب ايه الدليل طرست النبي بجسمي في غزوه احد عشان انا اتقتل وهو ينجو يا رب وانت ايه الدليل لما ربنا يقول لك ايه الدليل هتقول له ايه كنت عايز المغفره ايوه يا رب ايه الدليل بدليل ايه بدليل ايه كنت عايز المغفره ايه الدليل انك انت كنت عايز المغفره لما ربنا يقول لك ان قاتل الماء راضي ان ربنا يتوب عليه ساب الدنيا كلها وساب وطنه وبلده ومركزه وفلوسه ووضعه وجالي واقبل عليا انت عملت ايه عشان المغفره انت ايه الدليل انت كنت عايز النجاه من النار ايوه يا رب الراجل اللي قال لاولاده لما اموت اطحنوني واحرقوني وارموا نص في البحر ونص في البر خايف من النار انت ايه الدليل انك كنت خايف ايه الدليل يا جماعه يا جماعه ولو ترى اه لو تشوف ولو ترى اذ فزعوا اه لو تشوف اه ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ربنا بيقول بيقول لو شفتوا الصدمات بتاعت يوم القيامه صدمات اول صدمه يوم القيامه اول صدمه لما الواحد ينزل في قبره ويلاقي الناس كلها سابته انا كنت عارف انهم هيسيبوني بس ما كنتش عارف ان المها على صدري كده تاني صدمه على الميزان لما تتصدمي انت وزنك الحقيقي عند ربنا كان ايه انا كنت بحسب ان انا ليا وزن اكتر من كده تالت صدمه لما تقف تتعرض على الله وتلاقي ايديك نطقت عليك ورجليك والارض والجوارح وكل حاجه يا رب كل حاجه كانت سيدي رايتر بيسجل عليها يا رب وانا ما كنتش عارف وانا كنت غافل الصدمه الرابعه لما تشوف الجنه والنار ايه ده والله يا رب ما كنت اعرف ان الجنه كده ولا كنت اعرف ان النار كده يا رب يا رب ده انا كنت ما بصليش 12 ركعه سنه ما اناش عارف ان قصر الجنه بالمنظر ده يا ندمي يا ندمي على كل 12 ركعه سنه ضاعوا مني في يوم من الايام والصدمه اللي بعد كده لما تشوف ربنا وجلال ربنا ايه يا رب ده لما تشوف الملوك والرؤساء والوزراء مسحولين في الارض من الذل قدام جلال الله انا كنت بخاف من غيرك انا كان مانعني عنك غير عنك غير عنك غيرك يا رب ازاي يا رب صدمات يوم القيامه يا جماعه صدمات رهيبه ولو ترى ولو ترى زي ما ربنا بيقول للنبي واستمع يوم ينادي المنادي استمع زي يا رب ده يوم القيامه لسه بيني وبينه الاف السنين انا عايزك قلبك يسمع انا عايزك كانك انت شايف ولو ترى وسامع واستمع انا عايزكم تعيشوا في الاخره كانها يقين كانها شاشه عرض مفتوحه اوبن شو مفتوح قدام عينينا وقلوبنا يا جماعه كان بالظبط بس مباشر من يوم القيامه ما نقول لينا بس مباشر بنتفرج على يوم القيامه ولو ترى اذ فزعوا فزعوا فزعه اول فزع عند الموت لما يلاقي ايه ده ده في ملك بعد كده ده ده بقى ملك كمان البصر ايه ده ده ملك الموت جه انا ده جاي عند راسي ده بيكلمني ده بياخد روحي هياخدها على فين اول فزع بعد كده فزع يوم القيامه مليارات العصاه وبتوع المخدرات والزنا وبتوع المعاصي والرشوه طالعين كلهم بيتلقفوا من الارض فزع رهيب كلمه فزع دي ما تعديش اصل كلمه فزع ديت معناها ايه كلمه فزع دي لما الانسان عينيه تبرق وقلبه يبدا ينبض ويبدا يرتجف وايديه ترتعش ويشوف حاجه فجاه ترعبه وعايز يهرب باي طريقه فلا فوت في فزعوا فلا فوت في مذبحه القلعه كنت مره جنب القلعه فواحد صاحبي قال لي مذبحه القلعه اللي محمد علي عملها للمماليك نجا منها واحد بس راح متاخر فبيبص لقى الموضوع مذبحه نط من على السور وهرب ونجا قلت سبحان الله انما يوم القيامه ما فيش مجرم هيعرف ينجو في مجرمين حرب في الدنيا بيعرفوا يهربوا ويهربوا من الاحكام انما في الاخره ما فيش ما فيش حتى واحد في المليون نسبه نجاه ولا فلت ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا مين اللي خدهم من مكان قريب مكان قريب يعني ايه يعني طلع طلعوا كده لقوا العذاب في وشهم لقوا النار في وشهم لقوا الملائكه في وشهم وقالوا آمنا به وأن بعد ايه بعد ايه وحيل بينهم وبين ما يشتهون حيل بينهم وبين ما يشتهون دي في ثلاث مواقف يا جماعه ساعه الموت هيموت بالعطش مش قادر ينطق وفي القبر لما يبقى عايزه بالله يتكشف له الجنه ويتقال له هذا كان مقامك في الجنه لو كنت اطعت الله يشوف هيتجنن عايزها ما ينفعش ويوم القيامه لما الجنه تزلف ويشوفها وهيموت بالعطش يقاوم ويحارب ويصارع وينازع ويحاول انه يثور ويجري يهجم على الجنه يحال بينه وبينها ما عادش ينفع المتعة يا جماعة النهايات ربنا بيجيب لك النهايات نهايات قصص الحب ايه والشهوات يوم القيامة نهايات الشهوة وحيلة بينهم وبين يشتهون نهايات الشلل والأناتيم والعلاقات العاطفية والشلل بتاعت معاصي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كانوا في الدنيا مزداد ورسائل وتعالى يا حبيبي ويطلعوا الرحلة مع بعض وفرحانين ببعض يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة ياه لولا انتم لكنا مؤمنين يقولوا كده لبعض النهايات يا جماعه عارفين نهاياتهم لما ربنا يقول اعجاز نخل خاويه اعجاز نخل يعني نخله راسها اتقطعت من عجز نخله بس من غير راس من الريح اللي ربنا سلط عليهم رقبتهم اتفصلت عن جسمهم اعجاز نخل خاويه خاويه يعني بطنهم اتفتحت والريح طيرت الامعاء وتناثرت بره فبقوا خاويين من جوه من الاعضاء تخيلوا لما ربنا ينتقم من العبد والعياذ بالله لما العبد يغضبه للدرجه دي يا جماعه انتقام ربنا شديد من العاصي يا شباب ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب احلام المؤمنين ايه احلام المؤمنين النجاه احلام المؤمنين الجنه احلام المؤمنين انهم يوصلوا للجنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عليها مثل الجنه في الدنيا او مثل الدنيا في الجنه كرجل وضع اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع حط صبعك في المحيط الاطلنطي وشوف انت خدت ايه منه ده فرق طعم فاكهه الدنيا عن فاكهه الجنه ده فرق جمال نساء الدنيا عن نساء الجنه ده فرق فخامه قصور الدنيا عن قصور الجنه ده فرق سعاده اهل الدنيا عن سعاده اهل الجنه يا جماعه ما تضيعوهاش احلموا بيها احلموا بالوقوف في ظل عرش الله يا شباب فتاه في ظل عرش الله شاب في ظل عرش الله رجل في ظل عرش الله احلموا يا شباب احلموا بس انت ترضى برضا الله احلموا يا شباب بالنجاه من النار ومن اهوال الدار الاخره دي احلامنا احلامنا يا جماعه يا جماعه الاحلام دي عباده عباده من العبادات عباد الرحمن لما قالوا واجعلنا للمتقين اماما عايزين يا رب عندنا طموح عالي في الدين ربنا عمل لهم ايه سبحانه وتعالى ربنا الكريم الجليل عمل لهم ايه لما قالوا كده ربنا سبحانه وتعالى قال اولئك يجزون الغرفه اعلى مقام في الجنه طموحك ده هيرفعك في الجنه والله يا جماعه انا عن تجربه شخصيه ايام الواحد التزم ثلاث سنين ابتلاءات رهيبه وضيق رهيب لولا ربنا قذف في قلب الواحد من اول يوم التزم طموح رهيب ان انا انا عايز اغير الدنيا يا رب انا عايز اعبد الناس كلها ليك يا رب انا عايز ارفع رايه لدينك في الدنيا كلها يا رب كانش الواحد قدر يثبت ولا قدر يجري كل الجري اللي يعني اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد فضل من الله من اوله لاخره فضل من الله الطموح يا شباب الطموح هيثبتكم الطموح هيخليكم تنطلقوا في الدين خلي عندك طموح اهدافك ايه عبادتك ايه حياتك ايه طموحاتك ايه عايز ايه عاوزه ايه بنحلم بايه يا جماعه ايه الاحلام اللي احنا بنحلم بيها ايه الاحلام اللي احنا نفسنا فيها ايه الاحلام اللي احنا انا عايز نتغير يا جماعه عايز نتغير عايز كل حاجه فيه. ربنا بيقول حتى يغيروا ما بانفسهم لما نغير كل اللي جوانا ساعتها ربنا سبحانه وتعالى فعلا فعلا ربنا هيغيرنا ربنا هيغير كل احوالنا بتحلم بايه بتحلمي بايه احلامكم ايه يا جماعه قبل ما اسيبكم انا عايز اقول لك انت همك ايه قبل ما اسيبك انا عايزك اوقفك قدام نفسك اقف قدام نفسك الوقت مع الحديث ده هو بس اخر حديث قبل ما اسيبكم الليله من كانت الدنيا همه ومن كانت الاخره همه من كانت الدنيا همه هيموت عليه هيموت على الدنيا عايز الدنيا يشوف عايز مراته تبقى اجمل من اجمل ممثله عايز بيته يبقى اجمل من افخم محل جاليري عايز عربيته تبقى full options فرق الله عليه شمله يبقى مشتت هيموت قلبه متمزق يشوف برج طالع عينه هتطلع عليه تشوف محل ازياء جديد تروح تنكد على جوزها اسبوع يشوف عربيه 4 باي 4 معديه قلبه يتخلع معاها وجعل فقره بين عينيه ده رقم اتنين حط صبعك بين عينيك كده هتلاقي عينيك تتحول عليه ما عدتش شايف غيره ما عادش شايف غير فقره عنده مليون جنيه ومش شايف غير المرض اللي عنده عنده 10 عيال ومش شايف غير العيل اللي تعبوا فيهم عنده 1000 نعمه ومش شايف غير النعمه اللي ناقصه عنده حياه خنيقه حياه كلها اكتئاب حياه معصيه ما تطقش والعياذ بالله واحد فرق الله عليه شمله اتنين جعل فقره بين عينيه تلاتة لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له منها لو عايز مليون جنيه في الدنيا لو انت مكتوب لك النهاردة ألف جنيه رزق لو قتلت نفسك عشان يبقوا ألف جنيه وشلن مش هيحصل ومن كانت الآخرة همه يلا يا شباب أنا بتكلم عليكم دلوقتي أنا بتكلم عن النموذج اللي احنا عايزين نبقاه أنا بتكلم عن أحلامنا عن الكلام اللي لو اتفتح قلوبنا لازم يبقى موجود جواها يلا يا شباب من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله يعني إيه يا جماعة يعني إيه الآخرة همه همه يعني نايم يا رب يا ترى ملائكه الرحمه هتنزل تقبضني ولا التانيين يا رب يا ترى لما هنزل تربتي هترحمني ولا لا يا ترى اثبت في اسئله القبر ولا لا يا ترى لما هعرض قلبي عليك هيبقى قلبي طاهر ولا لا يا ترى هعدي من على الصراط ولا لا يا ترى لفح جهنم هيصيبني ولا لا يا ترى هنجو ولا لا يا ترى يا رب بكره هبقى من اصحاب اليمين ولا اصحاب الشمال يا ترى يا رب هترحمني هتغفر لي هتتوب عليا يا رب هتعفو عني هتكفر عني سيئاتي هتصفح عني يا رب يا ترى يا رب هتروح ابقى من المرحومين ولا لا يا ترى يا رب هتسبل سترك الجميل عليها ولا لا نايم قايم يبكي من كتر خوفه من الاخره بيضحي بكل ماله ووقته وعمره عليها واحد جمع الله عليه شمله التاني جيبه مليان فلوس وجواه هم لو اتوزع على قلوب الدنيا يفيض وده ربنا محبب فيه الناس وميسر له رزقه ومحبب فيه مراته واولاده والناس واصحابه الناس هتتجنن ازاي اتنين وجعل غناه في قلبه كلمة كلمة والله العظيم مليارات الدنيا ما تساويه غناه مش في أسهم بورصة لو نزلت يجيله ذبحة غناه مش في شركة لو خسر صفقة يجيله جلطة غناه مش في عياله لو عيل منهم سقط في الثانوية العامة يجيله الضغط فيها غناه مش في في جيبه لو جيبه فضي يمشي مقهور غناه غناه مش في عربية جوزها ومدلة عربية جوزها ومركز جوزها غناه مش في شهادة ولا في تقدير مش في فلوس غناه غناه في كلمة يا رب بكلمة يا رب عارف ان الخزائن كلها تجيله بكلمة يا رب عارف ان صحة الدنيا كلها تيجي في جسمه بكلمة يا رب عارف ان عزة الدنيا كلها ربنا يديها له بكلمة يا رب عارف ان ربنا يشق له بحر الهموم وينجيه من حوت الابتلاءات ويخلي نار المرض عليه برده وسلام انما التاني بس اعمل المليون واستريح يعمل 10 مليون والهم راكبه بس اتجوز واحدة زي القمر واستريح يتجوز واحدة وشها زي القمر وطبعها زي النار والبركان والعياذ بالله تطلع عينيه بس اخد الماجستير واستريح ياخد الماجستير والدكتوراه والمعادله الامريكيه والزماله البريطانيه ولسه تعبان انما صاحبنا ثلاثه واتته الدنيا وهي راغمه مناخيرها في التراب يعني انت حبيب قلبي يا اللي قاعد غلبان ومعكش فلوس معلش ما تزعلش مني احنا اخوات برضه في الله قاعد غلبان ومعكش فلوس تلاقي واحد بيقول لك يعني وبنته زي القمر يا حبيب قلبي انا اتمنى اتشرف انك توافق انك تتجوز بنتي انت قاعد ما انت هو في ايه انا انا عقلي حصل فيه حاجه ويبقى فضل منك لو رضيت تاخد شقه في عمارتي ويبقى كرم منك لو رضيت تاخد وظيفه في شركتي اتته الدنيا وهي راغمه يا شباب انت همك الدنيا ولا الاخره همك ايه شايله هم ايه مهووسه بايه في بنات عندنا في كليه الطب في جامعه المنصوره عملوا مشروع اسمه مهووسه بنقابي مهووسه بنقابي يعني نقابي ده مالي عليا حياتي وفرحانه بيه محسسني ان انا ملاك عروسه الدنيا كلها بتزفني مهووسه بنقابي انت بتحلم بايه انت فرحان بايه ايه اللي يسعدك ايه الحاجه اللي تفرحك ايه طموحك ايه اهدافك عايزين نتغير يا شباب درس الليله على فين يا شباب على كل حاجه هتغير قلوبنا على سماع دروس عايزين نسمع دروس ونسمع شرايط ونحضر دروس كتير قوي في الجامع ونسمع شرايط كتير قوي عايزين نتغير عايزين نتغير من جوه يا شباب انا عايز تغيير ده داخلي عايزين نتغير من جوه مش من بره مش صلاه مش ركعتين تصلوا مش حجاب اتلبس لا قلب اتغير قلب وجهته اتغيرت قلب طموحاته اتغيرت قلب اهدافه اتغيرت انسان بقى له وجهه في الحياه انسان بقى له هدف في حياته يلا يا شباب يلا يا بنات على فين يا بنات على فين يا شباب على فلسطين نحررها على العراق نحررها على اليهود نزلزلهم على امريكا ننسفها على الجنه على ابواب الجنه الثمانيه اللي ربنا فتحها لنا في رمضان على امي على كل على رحمي اصلهم على دروس الجامعه احضرها على كل حاجه تغير قلبي على قلوبنا نجتهد على تغييرها درس الليله هدفه يبقى ليك طموح في الحياه تتعبد لربنا بطموحك ايه هدفك هدفك ايه والله العظيم دي وصفه خطيره هدفك هيخليك بطل في الدين همك هيعليك شايله هم الفردوس الاعلى شايل هم انك يبقى ليك دور في انقاذ فلسطين شايل هم انك تعمل زي صلاح الدين شايل هم انك تجيب لنا مصعب ومعاذ تخلفهم لنا شايلين هم ايه عايزين اعلى هم يا شباب عايزين اعلى طموح يا شباب عايزين اعلى وجهه يا شباب عايزين اعلى وجهه وهدف وطموح وقضيه يا شباب اللهم ايقظ قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم ايقظ عزائمنا اللهم يا رب يا رب غير ما بانفسنا غير ما بانفسنا املا قلوبنا بحبك واليقين بك والانابه اليك اللهم لا تجعل في قلوبنا الاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل همنا الا رضاك ولا تجعل رغبتنا واحلامنا واهدافنا الا اليك ولا تجعل توكلنا الا عليك برحمتك يا ارحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جيم أوفر يا شباب يلا على التراويح جزاكم الله خير